بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم في موضوع شايفه مهم قوي وأنا حاسس إن أنا متأخر عليكم سنتين على الأقل في الكلام عن الموضوع ده لأنه مهم في رسالتنا كخدام إخوة رب أو خدام تنمية هو قيمة العمل لأنه لو إحنا كخدام الحكاية دي مش واضحة في ذهننا كفاية بتأثر جدا على كلامنا مع المخدومين وعلاقتنا بهم أظنكم كلكم حاسين بالمشكلة اللي في الكنيسة دلوقتي عامة إن في شباب عاطل كتير قوي والبطالة أو العطالة اللي عنده دي جزء كبير منها عدم إقباله على العمل يعني مش عدم توفر فرص قد ما هي دلع وكسل وطبعا في ظروف تانية فموضوعنا الليلة دي منه شق روحي ومنه شق كمان كبير عملي واجتماعي أظن مفيد لينا كلنا كخدام لأن لو الواحد فينا آمن أن العمل ده وصية كتابية زي ما بيقول لهم حبوا بعض هيقول لهم اشتغلوا زي ما بيقول لهم صوموا وتوبوا واعترفوا بنفس الحماس هيقول لهم لازم تشتغلوا وطبعا في تهمة بتوجه للكنيسة أو للخدام زينا ان احنا لما اغرقنا في الماديات وادينا الاسر اكل وشرب ولبس شجعنا الجيل اللي طالع انه ما يتعبش وما يشتغلش وما يجتهدش وخلاص ما هو الكنيسه هترعاه طبعا دي ظاهره مؤسفه جدا الواحد بيحزن لما يجي واحد صاحب عمل يقول لي يا ابونا معلش ما تبعتولناش ناس من الكنيسه اي واحد من بره الكنيسه بيشتغل احسن طبعا انا كاب يعني بعتبر يعني ببص في الارض يعني معناها بالبلدي ما عرفتش تربي عيالك هي معناها كده ككنيسه يعني اذا كان ابن غير الكنيسه يعني قادر يشتغل بحماس ويجتهد ويخاف على مستقبله ابني انا هو اللي مش واخد باله من مستقبله في حاجه غلط طبعا في التركيبه بتاعتها فالموضوع انا شايفه مهم واتمنى ان احنا ننتبه ليه حتى لو ما كانش يعني يهم بعضكم كخدام انما يهم رسالتنا كخدام أول حاجة تعالوا أقول لكم شوية توصيات من الكتاب المقدس حوالين قيمة العمل أول توصية صريحة جدا وواضحة زي السيف في تسالونيك الأولى ثلاثة عدد عشرة يقول إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا برضو معناها يا جماعة ان الشخص اللي بتقول له اشتغل وتجيب له بدل الفرصة فرصتين وتلاتة ومصر ما يشتغلش بدون عذر مقنع سيبه حتى لو مات من الجوع الانجيل قال كده ليه لان لو اديته فلوس وهو ما عندوش عذر انا دخلت فيه اخلاق غلط خليته كسول والكسل ممكن يضيع ابديته خليته كذاب عشان يألف قصة وياخد عليها فلوس خليته مش أمين في ولا حاجة لأنه مش أمين في الوقت والوزنات اللي عنده فمش الصح ان انا أأكله لمجرد انه مش عاوز يشتغل في فرق بين مش عاوز ومش قادر لو مش قادر لو ما أكلتوش أتحاسب قدام ربنا لكن مش عاوز دمه على راسه مش علينا واضح الفرق مش عاوز يشتغل وجبنا له الفرصة واثنين وثلاثة دمه على راسه مش احنا المسؤولين عنه مسؤولين ان احنا نغير دماغه بقى وده اللي احنا بنعمله دلوقتي نحاول نقنعه ان العمل ده ضرورة عشان خلاص نفسه بالذات الشباب اللي صحته كويسة والبنات اللي قاعدين في البيوت ما بيلهمش شغلة لكن في واحد معوق في واحدة أرملة غلبانة وراها عيال صغيرين مش هتقدر تسيبهم دي ظروف لازم نهتم بيها إذا الإنجيل صريح وواضح قوي إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا عشان كده رسالة من رسالتنا قدام أنبا برام نخلق فرص عمل إن كانت مشاريع إن كانت وظائف إن كانت تشجيع إن كان آية تاني قالها في تيطس واحد معلمنا بولس قال هو بيتكلم عن شعب متعب بطال اسمه شعب كريت جزيرة اسمها كريت قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص الكريتيون دائما كذابون وحوش رديه بطون بطالة شوف التعبير اللي بيقوله بولس الرسول وقال أنا موافق على الكلام بعد التعبير ده قال الراجل اللي قال كده على الناس دول كان معاه حق يعني ممكن نواجه مجموعة من الناس يوصفوا هذه الصفة يعني عاوز ياكل وينام ومش عاوز يشتغل اتقال عليهم كذابين وحوش ردية بطون بطالة بطون بطالة يعني تاكل وما تشتغلش طبعا ما نتمناش ابدا ولادنا يتوصفوا الوصف ده انما لو دلعناهم هنوصلهم لكده فلازم نعرف نشد على أولادنا بطريقة ما حكيمة عشان وإلا هيهلكوا يعني ممكن الفلوس الزيادة أو الأكل والتسهيل اللي بنعملها دي تكون طريقة بنزقهم على الهلاك مش على الملكوت برضو لما جه معلمنا بولس يتكلم عن الستات الصغيرين في السن فنبهنا الحاجة مهمة قوي قال إن مع ذلك يتعلمن أن يكون بطالات يطفن في البيوت ولسن بطالات فقط بل مهزارات أيضا وفضوليات يتكلمن بما لا يجب يعني في ستات تبقى فاضية ده من أول جيل يقعدوا يلفوا على البيوت يحكوا مع بعض يجيبوا سيرة الناس يقعدوا يتريقوا يضحكوا يكركعوا وما بيشتغلوش فبولس كان زعلان قوي من الظاهرة دي وقال له خلي بالك البنات دول يتجوزوا ويربوا العيال ويبقى لهم رسالة ما تسيبهمش كده برضه في تسالونيك الثانية دي كان ليها قصة تسالونيك الثانية دي بعتها وقت ما كان الجماعة في تسالونيك مضطهدين وبعدين بعت لهم أول رسالة يقول لهم اتصبروا المسيح قرب يجي هم بلغوا في قبول موضوع المسيح قرب يجي فبعضهم قال يبقى خلاص هيجي مفيش داعي نشتغل فبسبب الادعاء ده كتب تسالونيك الثانية وقال لهم أنا ما قلتش كده أنا بقول قرب يجي لكن لازم يجي ضيقة عظيمة ومسيح دجال وعلامات الأزمنة واللي مش هيشتغل ما ياكلش فقال لأننا نسمع أن قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب أحد معاني كلمة بلا ترتيب يعني واحد ملوش نظام زي ما تدخل بيت كده تلاقي الولد قاعد نايم للظهر ايه يا ابني ما بتعملش حاجة ليه في تعليم لا في شغل لا ده بلا ترتيب يعني ما فيش حاجة لا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون طبعا اللي زي كده يقعد على القهوة ويقعد على الباب يقعد يشرب شيشة ويقعد يجيب في سيرة الناس ويلخبط الدنيا مثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح شوفوا التعبير ده يعني الوعظ ده مش وعظ اجتماعي مش بنقول يا جماعة ما يصحش لازم تشتغلوا احنا بنوعظهم بربنا ربنا يسوع له المجد اشتغل 30 سنة اللي قضاها كان بيشتغل نجار فدي حاجة كبيرة قوي إذا كان المسيح له المجد اشتغل بإيديه عشان يثبت قيمة العمل أمال إحنا البشر العادي مش هنشتغل أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم إذا الشاب اللي يجي عاوز يأكل مش من إيده مش من تعبه بيخالف وصية الكتاب اللي بيمد إيده عشان ياخد خبز وهو عنده قدرة يشتغل ويتعب إحنا بنفسده ومسؤولين قدام ربنا عن الخطية دي كمان مكتوب ايه لما كان معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية بيدافع عن نفسه يقول ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم نبص للناس دول كمثل أعلى الراجل ده مكرس رسول يعني أعلى من أي كاهن وأسقف فمتفرغ للخدمة لكن في الجيل الأول عشان يدي نفسه قدوة وما يسيبش فرصة لحد يتدلع بحجة الخدمة قال كنا بنشتغل بالليل عشان نصرف على نفسنا وعلى خدمتنا شوفوا من قيمة العمل جمع بين الخدمة والعمل من أجل بس احتياجاته البسيطة جدا عارفين كان بيشتغل خيام لما تسنح بيه الفرص طبعا في وقت تاني من مع ضغط الخدمة كانت الكنائس بتصرف عليه في كورنثوس بالذات كان فيه ناس بتتلكك كده فخد الموقف ده وأصر أنه ما ياخدش فلوس غير من تعبه ليس أن لا سلطان لنا يعني من حقنا ما نشتغلش بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا يعني حتى في العمل حط نفسه قدوة مع أنه المفروض اللي زي كده ما يشتغلش لأنه طول اليوم بيبشر وبيخدم برضه نقطة تاني الكتاب المقدس ضد البطالة والكسل واضحة قوي في آيات كثيرة قوي احنا هنقول بعضها بس إنما في عشرات من الآيات ضد البطالة والكسل منها في أمثال ستة يقول إيه إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك الكلام ده طبعا لينا في الصيام مفيد لما تنام زيادة النوم الزيادة زي الأكل الزيادة على فكرة خطية في الصوم فإيه لا تنام زيادة ولا تاكل زيادة خلي بالك إنما بقى بالنسبة لأولادنا اللي ما بيشتغلوش طبعا دي رسالة في الصميم يعني إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك أو في أمثال عشرة يقول كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوا عارف لما تبعت واحد كسلان في مشوار لا يمكن ينجح فيه يعني لازم يوجع لك عينيك لازم ينرفزك لأنه ما بيعملش حاجة صح ما بيكملش حاجة من كسله فهنا زي الدخان للعينين يعني بيحرق عينيك فبيستفزك بيغيظك ده كسلان يعني تبعته في أي مشوار ما بيعملش حاجة أمثال 13 نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها يعني إيه الكسلان ده يقعد رجل على رجل أو في السرير ويقعد يتمنى يبقى عنده قصر ويتمنى يبقى بياكل مش عارف إيه وراكب عربية إيه تشتهي ولا شيء لها طبعا عايش في أحلام يقظة يعني ونفس المجتهدين عكس الكسلان تسمن لما تلاقي شاب عايش في الأحلام دي تقول له طب ما تقوم تجتهد اشتغل بكرة يبقى عندك كل اللي تمنيته تسمن يعني توصل لكل حاجة سمينة أو توصل للي كان نفسك فيه آية جميلة قوي ومضحكة شوية أمثال 26 يقول الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه أن يردها إلى فمه يعني بعد ما حط إيده في طبق الفول كده لسه هطلع إيدي وآكل يعني غلبة ده من كتر الكسل بتوصل لكده فيبقى الواحد حتى إيه يعني في الأكل مستكتر ياكل برضو ربنا يسوع له المجد في توبيخه الشديد لواحد مصيره كان وحش للأسف قيل عنه أنه كسلان يعني شوفوا خطية الكسل ممكن تودي جهنم امتى كانت في مثل الوزنات الأولاني قال له نعم أيها العبد الصالح والأمين والتاني قال له نعم وانت اشتغلت وكسبت التالت جاي يتحجج خلي بالكم الكسلان يتحجج دايما كده عشان برضه يبان ان هو ايه غصب عنه يعني فقال له اصل انت قاسي وتجيب الفلوس من غير ما تتعب فيها وبتاع فانا جبتها لك زي ما هي قال له ايها العبد الشرير والكسلان الشرير ده الكذب اللي بيقوله والكسلان ال ال الدافع اللي ورا الكس السبب ده هو ليه ما اشتغلش هو كسلان فما رضاش يتاجر زي اخواته الاثنين عشان ينام وبسبب الكسل ابتدى يتحجج ويألف قصص وروايات وبعد كده قال له العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان إذا البطالة توصل جهنم فإذا كنا خدام روحيين خايفين على أولادنا من الهلاك غرض من أغراضنا الأساسية محاربة البطالة في كل الناس اللي بنخدمهم ما ينفعش يفضلوا عواطلية وقتهم واسع ومرهمش غير الأكل والحكاوي كده مش هيوصلوا السما احنا رسالتنا مش مجرد نجيب لهم أشغال وفي ناس تفتكر احنا عاوزين نوفر الفلوس فنجيب لهم أشغال الموضوع مش كده الفلوس فلوس ربنا إنما الغرض ده لو ما اشتغلش مش هيتعدل هي دي القاعدة لو ما اشتغلش فعلا وتعب مش هيتصلح وده مبدأ مع أولادنا بالجسد وبالروح خطورة عدم العمل شوية نقط كده مهمة نكون مستوعبينها ايه الخطورة ان اللي قصادك ده يكون ما بيشتغلش عندنا مثل مشهور ان داود النبي راجل كان اكتف جدا وغيره وبيروح وبيجي وما بيهمتش خالص وبعدين جاله وقت ابتدى يريح شوية بعد ما بقى ملك وشاور راح لحاله والدنيا استقرت مرة واحدة سمعنا انه كسل يطلع يقود المعركة كعادته في الليلة دي كانت اسوأ ليلة في عمره وقع في الزنا ودخلت المؤامرات والقتل واللخبطة كلها إذا كان رجل الله ونبي بسبب البطالة ليلة الكسل ليلة كان هيضيع أبديته قد إيه نكره البطالة والكسل ونخاف منها دي ليلة واحدة كان هيهلك فيها احنا نخاف قوي من الحتة دي لما يقول برضو عن الستات اللي هم بطلات يقول يتعلمن أن يكون بطلات يطفن في البيوت الحاجات دي بنشوفها في العشوائيات كتير ولسنا بطالات فقط بل مهزارات أيضا إذا الهزار الزيادة الفاضي دي خطية وحاجة تخوف وفضوليات ما هو الفضى يجيب حاجات كتير يجيب هزار مش لذيذ ويجيب فضول كلام بقى في حاجات لا تعنيهم وحاجات وحشة من خطورة عدم العمل أنه على الأقل يبقى فيه احتياج بكل مشاكله يعني إيه لما الشاب من دول يبقى محتاج ومش لاقي ياكل ممكن يوصل لإيه ممكن يسرق ممكن ياخد حاجة مش بتاعته ممكن يكذب ويألف قصص عشان يوصل لغرضه إذا الاحتياج ينتج عنه مشاكل صعبة قوي بعيد عنكم في بنات ممكن توصل للسقوط والخطية بسبب الاحتياج لأن الأب ما بيشتغلش وسايب البيت من غير أكل وشرب وما فيش أساس روحي ممكن بنات يضيعوا ده كل ده بسبب غياب العمل فالاحتياج بمشاكله ممكن يأذي جدا كمان الفراغ بمشاكله أنا مش عاوز أطول في النقطة دي بس انتوا ناس واعيين وفاهمين تصور معايا واحد عنده يوم بنهار وليله طويل ما عندوش حاجة تتعمل كل ده ممكن يعمل ايه يا يقعد قدام التلفزيون طول الوقت بكل بقى اللي فيه يا يقعد قدام الكمبيوتر لو كان يعني من مصر الجديدة برضو بكل مشاكله يا يقعد على القهوة يا يقعد مع ناس بطالة ما هو الفراغ هيعمل ايه هيموت الوقت ده كله ايه والانجيل اللي بيعلمنا قيمة الدقيقة والوقت معنى كده اللي بيموت الوقت بيموت روح اللي مستني اليوم يعدي ده ده يبقى بعيد خالص عن الملكوت ده انتوا كخدام بتدوروا على الساعة والدقيقة عاوز تصلي وعاوز تقرا الانجيل وعاوز تخدم وعاوز تشوف بيتك وعاوز تلحق تلحق دي ظاهرة كويسة جدا كونك مشغول ووقتك مهم دي نعمة إنما تصور العكس بقى عاوز يموت الوقت دي حاجة تخوف كمان عدم العمل بيخلي الواحد ما عندوش قيمة في نفسه بيجيب نوع من الإحباط وصغر النفس ليه لأن العمل أيا كان بيدي قيمة بيدي قيمة حتى العمل اليدوي البسيط كونه أبدع حاجة كونه نجح يعمل حاجة كون البنية الغلبانة دي عملت حاجة كده بإيديها تطريز أو الراجل ده نجار بسيط زي ربنا يسوء له المجد وطلع حاجة من إيده دي لوحدها تدي نوع من الرضا على النفس وده يحميه من حاجات كتير قوي إنما العاطل اللي ما بيعملش حاجة عنده إحساس دفين إنه لا قيمة له يقوم بقى يفش في اللي حواليه تلاقيه عصبي وتلاقي لسانه طويل وتلاقيه ممكن يقع في الإدمان وتلاقيه يتسلى على اللي حواليه وتلاقي كل العبر اللي فيه ومخه طبعا فاضي للشهوات واللخبطة وهيفكر في ايه طيب ما هو قاعد فاضي ومحبط وحاسس انه مش نافع في حاجة طب ينفع في الغلط اذا الاحباط مؤذي جدا خطورة اخرى الادمان النهاردة في علاقة وثيقة بين الادمان والادمان ده مرض العصر مرض العصر وبين البطالة اغلب البطالين بيقعوا في الإدمان وأغلب المدمنين بدأوا بالكسل والبطالة بينما الشخص المشغول قوي طب يقع في الإدمان ليه ما هو مشغول وراه وراه وراه ف يعني أقل عرضة طبعا أنه يقع في مخدرات أو يقع في جنس أو يقع في, في قمار أو ما كل ده إما إدمان كل ده بعيد عنه لأنه وراه حاجات كتير قوي نقطة تاني في قيمة العمل على الأقل بس نلخص اللي فات عدم العمل يخلي الواحد عنده احتياجات غير مشبعة يخلي الواحد عنده إحساس باللا قيمة ودي مؤذية جدا يخلي الواحد عنده فراغ مدمر ويخلي الواحد يقع في إدمان ده تلخيص للي فات عمليا تعالوا ندرس أسباب عدم العمل إحنا ناس همنا في ولادنا ولادنا بالروح بنخدم آلاف الأسر بنعمة ربنا وأظن المشكلة دي في 70% على الأقل من الأسر اللي بنخدم فإذا دي حاجة أساسية قوي لازم نتعلم أسبابها وعلاجها لازم لأن دي شغلتنا كخدام ما ينفعش نغمض عينينا ونقعد نقول دروس والناس قاعدة كده ما بتعملش حاجة أسباب عدم العمل إيه؟ في أسباب شخصية يعني قد يكون العيب في الشخص أهمها مش عاوز يشتغل كسلان اتربى على الكسل والطرخ وده سبب مهم الحقيقة لازم نعترف ان للأسف تربية التلفزيون الزيادة وال والماديات الزيادة وغياب الأسرة المسيحية الحلو طلعت جيل برضو ايه دلوع حتى في الفقراء معلش يعني فمش عايز يتعب وبعدين لما صاحب العمل يزعق فيه يقول لك زعق فيه ايه ما سيب لك الشغل طب ده انتوا البهوات بتتعرضوا لضيقات في اشغالكم وبتستحملوا واسمكم معاكم شهادات بس بتستحملوا ليه لان اكل العيش والمسؤوليه انما تلاقي الولد من دول اللي هو لو اترفد مش هيلاقي ياكل اقل كلمه يسيب الشغل ويقول لك مش عاجبني الشغل يا ابني استحمل ما كل الناس بتستحمل هنا في نوع من الدلع والتراخي في آية جميلة برضو على كده في أمثال 22 تقول إيه قال الكسلان الأسد في الخارج فقال في الشوارع أسد يا ابني ما فيش أسد ولا حاجة فاهمين المعنى يعني الكسلان عشان يقعد في سريره ويكلفت كده ويتدفى يقول لك ده اسكت ده في أسد في الشوارع هو عشان يريح ضميره يقول لك في أسد في الشوارع لأن ما فيش أسد يعني هو بيدعي ان في مخاوف ومشاكل عشان ما يطلعش ويتعب سبب تاني لعدم العمل الخوف ساعات الخوف من الفشل يكون هو سبب عدم العمل برضو ده مرتبط بصغر النفس يكون الواحد خايف يدخل معركة الحياة دي كلنا عدينا بيها كل اللي اشتغلوا وانت متخرج مثلا ولسه داخل على الشغل كان في شوية قلق طبيعي كلنا عدينا بان المسؤولية فيها نوع من الخوف انما اكتزناها وبقت لينا مش علينا انما لو الخوف زاد قوي يعطل يخليك عمال تتهرب لانك خايف تدخل في مجتمع عمل خايف تفشل خايف تحتك بالناس خايف يضحكوا عليك خايف تتظلم خايف خايف ودي في البنات اكتر من الولاد وان كانت موجودة في الولاد ساعات ساعات من الاسباب الشخصية مرض حقيقي معطل يعني يجوز فعلا عنده عاهة مستديمة عنده عطل جسدي يعوقه عن العمل ده ما نقدرش ننكر ان احيانا من الاسباب الشخصية يكون في حاجة ما تسمحلوش انه يطلع يشتغل الاشغال المعتادة على الاقل وهنا لازم نفكره في شغل مش معتاد لكن برضه مش هنلغي بند العمل من حاجة زي كده آية تانية برضه أنا عمال أجيب لكم آيات عشان تعرفوا إن موضوعنا موضوع روحي وكتابي وأساسي في خدمتنا مش موضوع اجتماع. في جامعة 11 يقول إيه؟ من يرصد الريح لا يزرع. فاهمنا؟ يعني الفلاح اللي قاعد كل يوم يقول بكرة هوا مش هعرف أزرع البذور هتطير مش هيزرعه أبدا. ومن يراقب السحب السحب يعني المطر لا يحصد. فاهمنا؟ يعني لو قلقت زيادة وخفت زيادة مش هتعمل حاجة عمرك فاتحرك شوية جمد قلبك خد خطوة من يرصد الريح شوفوا حكمة جميلة قوي من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب السحب لا يحصد كمان من أسباب عدم العمل الفشل المتكرر ساعات واحد يكون اتجرأ واشتغل بس للأسف فعلا تعرض لفشل ورا بعض فيبتدي يعني يكره الشغل يكره لأنه اتجرح كتير في كرامته أو اتأذى أو حد ضايقه أو ضايقها الفشل المتكرر يخلي الواحد ساعات ايه ينزوي كده وينطوي ده برضو مسؤوليتنا نعالج الحاجات دي ده مش معناه نسلم لا لازم نفضل فوق راسه زي طالب بيتعثر في دراسته خلاص نسيبه ما يكملش دراسه ولا نفضل وراه يتحدى التعثر ده ساعات كمان يكون السبب وده سبب مشهور في العشوائيات الطمع يعني النهاردة بنجيب وظيفة بيجيبوا لنا فرص عمل كتيرة قوي أنا ذهلت لما عرفت أن عندنا آلاف من فرص العمل بس مش لاقيين اللي يشتغل ليه؟ أنت بتقدم الفرصة يقول لك مثلا مش عارف 500 جنيه وهو يبقى معهوش غير إعدادية وبالعافية بيفك الخط وبتاع يقول لك قليل قليل يا ابني احنا لما اشتغلنا موظفين ما كانش مرتبنا 200 جنيه ولا حاجة واسمنا شهادات هو مش عاوز هو هو طماع عاوز يبتدي من ال من فوق عاوز يبتدي بيسمع في ناس بتاخد 1002 ليه ما خدش تاخد على ايه انت لا شغلة ولا شهادة ولا خبرة طب ابتدي من تحت واطلع انما في حتة طمع عند الشباب احيانا فيكون مش عاوز يشتغل بمرتب شايفه صغير مع انه الحقيقة هو مش صغير بالنسبة لامكانياته ابدا لكن هو مش شايف كده في حتة طمع موجودة دلوقتي برضو لازم نعالجها روحيا ونشجعه يبتدي من تحت ويعني نقول له إذا اجتهدت حتى المسيح لو المجد كان يقول إن أحسنت ها أفلا رفع يعني عارف لما تقول لموظف عندك إن أحسنت هرفعك هرفعك يعني أعلي مرتبك أديك مكافأة ربنا طريقته كده من الأول إن أحسنت أفلا رفع ابتدي من تحت بس اطلع السلم من الأسباب كمان في أسباب اجتماعية يعني في أسباب مش بقى خاصة بالشخص في أسباب عامة في المجتمع فعلا مأثرة على سوق العمل ما نقدرش ننكر زي قلة فرص الشغل فرص العمل بتقل ما نقدرش ننكر بالرغم ان احنا قعدنا نقول في أسباب شخصية لكن عمليا فعلا الأشغال محدودة بالنسبة للمتخرجين أو لأعداد الشباب اللي ممكن يشتغل كمان من الأسباب الاجتماعية ضعف مستوى التدريب أو الدراسة ودي ظاهرة عامة في كل المجالات أعتقد أنه زمان الخريج من 30-40 سنة كان شاطر وعارف هيعمل إيه النهاردة أغلب الخريجين بيفترضوا أن هم محو أمي أصحاب الأشغال بياخدوا ملوش دعوة باللي درسه خالص عاوز يعلمه من الأول كل حاجة لأنه بيقول لك هو ده اتعلم إيه ده احنا ملاحظينها جدا في العشوائيات بتقعد مع الولد في الاعداديه تلاقيه مش عارف يقرا سطرين على بعض طب ما هو ده هيشتغل ازاي ده اسمه متعلم فضعف مستوى التعليم مأثر جدا على الشغل لانه في اي شغل عاوز قرايه وكتابه برضه فلما يلاقيه حتى لو معاه ثانويه عامه ومش عارف يقرا طب ما مش هيشغله ففي اسباب اجتماعيه احنا بنحصد سنين من اللخبطه في الدراسة والتعليم يعني ايا كان دور مين انما في الاخر لازم نبقى واقعيين ده مأثر على سوق العمل كمان في تنافس عنيف وبين قوسين تعصب بس مش عاوزينها تبقى الشماعة لكن موجود فعلا في تنافس شديد في الأشغال وفي أماكن كتير فيها نوع من التعصب طب وماله بس أغلب المتهربين من العمل بينسوا كل الأسباب اللي قاعدين نقولها ويقول لك في تعصب دي حجة البليد أيوة موجود صحيح ما نقدرش نغمض عينينا وفي ظلم أحيانا وفي تعسف إنما لو أنت مجتهد جدا ومتميز هيجري وراك دي قاعدة ما بتتغيرش لو مجتهد ومتميز هيجري وراك لأن في الآخر المصلحة تحكم مش الدين اللي بيحكم المصلحة بتحكم في الدنيا دي طب خلاص عاوزين ولادنا كلهم متميزين متمكنين مجتهدين يبقوا عملة صعبة يبقى أنا مش هجري على شغله هو اللي هيلاقي الفرص كلها متفتحة قصاده من أسباب عدم العمل كمان حتى روحية بقى أسباب روحية الإدمان النهاردة في ظاهرة إدمان فظيع والإدمان مش دراجز بس النهاردة اللي بيقعد قدام التلفزيون خمس ساعات يوميا بقى مدمن اللي بيقعد يشرب شيشة بالساعتين ثلاثة بقى مدمن في علم الإدمان كده اللي بيقعد قدام الكمبيوتر بالساعات بقى مدمن اللي قاعد قدام البورصة بالخمس ساعات مدمن اللي بيقعد في شغله أكتر من 12 ساعة مدمن فالإدمان النهاردة في العلم كلمة واسعة جدا معناها أنك أنت اتعلقت بحاجة لغت حياتك لغت روحياتك لغت بيتك لغت صحتك فدي ظاهرة منتشرة في نوع من الإدمان في شباب ما بيشتغلش لأنه مش قادر ما يسهرش لثلاثة أربعة الصبح طب هيشتغل إزاي مين صاحب عمل هيقبله يجي الساعة عشرة هو مجرد عامل يعني ما هو ما ينفعش برضه فهنا الإدمان أحد الأسباب في علاقات خاطئة أو أصحاب السوء طبعا لما يتوجد مجتمع فاسد والعيال كلها واقفة على النص بتضيع وقت بالساعات طب ما هو هيروح يشتغل ليه حتى لو مروح مش لاقي أكل يتخانق مع والديه ويعتبرهم هم اللي مقصرين يا ابني انت طول بعرض المفروض تشيل أهلك دلوقتي هو ما يفكرش كده ما هي عدوى الفساد خلته مستهتر وعاوز كل حاجة تحت رجليه وخلاص غياب التوبة والاعتراف الشاب اللي بيعترف وبيتناول بانتظام وتائب مش ممكن ما يشتغلش لأنه مش هيستحل الفراغ مش هيقبل على نفسه الوضع ده إنما لأن في شباب كتير ما بيتوبش وما فيش أباء اعتراف طبعا بتوقعهم في الحاجات فدورنا الروحي مهم جدا هنا كمان عدم الأمانة والالتزام النهاردة الكذب يا جماعة سهل قوي الكذب والغش أصبح سهل فتلاقي مش صعب ان الناس تكذب طبعا دي هتخليه يشتغل ازاي بيكذب عليك انت كخادم وبيكذب على صاحب العمل صاحب العمل لو كذب عليه مرة ومرتين خلاص مش هيثق فيه هيشغله ليه مش هيقدر يشغله وهو بيكذب فلأن ولادنا ابتدوا يطلع فيهم طباع مش مسيحية خالص انه بيستسهل الكذب انه مش امين مش ملتزم طب ما ده هينعكس على ادائه في اي شغله وطبعا الأمانة والالتزام دي بتقف بتبتدي في وقفة القداس وقفة الإجبية والصوم الكبير والالتزام طبع في التزام وأمانة لو ما ابتداش كده يبقى لا في التزام ولا أمانة في شغله إذا احنا لما بنبنيهم روحيا احنا بنبنيهم كمان اجتماعيا ووظيفيا أخلاقيات العمل في المسيحية أخلاقيات العمل يعني إيه؟ طبعا انتوا تسمعوا ان في حاجة اسمها اسكس يعني او اخلاق العمل انما الحقيقة احنا عندنا اخلاقيات اسمى من اي حد من كتابنا المقدس ففي مبادئ من الانجيل تفيد جدا الشغل وتنجح اي انسان وتحكمنا في ادائنا الوظيفي ده لينا احنا كناس بنشتغل في الدنيا والنادي بيها بالنسبة لأولادنا لما يشتغل مثلا مبدأ الأمانة إن كان أي شغل يحتاج أمانة أنت كمسيحي أمين حتى لو مش بينصفوك حتى لو ظلموك حتى لو اضطهدوك لأن الأمانة في دمك لأن الأمانة حاجة بينك وبين ربنا مش بينك وبين الناس فدي أخلاقيات العمل بس فكرنا المسيحي لما يقول الأمين في القليل أمين في الكثير والظالم في القليل ظالم في الكثير أو شوفوا التعبير اللي يقوله المسيح إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير ما هو للغير مصلحة العمل واحد بيقول لك أنا بزوغ عشان أروح أخدم إذا ما كنتش أمين في شغلك مش ممكن تبقى أمين في خدمتك استنى استنى يعني إيه تزوغ إن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير من, ي... من يعطيكم ما هو لكم انت جاي تطلب حقك ازاي وانت ما كنتش حقاني في حق الناس في حق الشغل ما تقولش بقى ده مسيحي ولا مسلم لا دي مبادئ انت تكون امين مع الشغل مهما كانت الظروف لانه لازم تبقى امين فيما هو للغير من الاخلاق المسيحيه المهمه جدا الاجتهاد احنا طول النهار نقول جهاد مسيحي جهاد روحي الجهاد هو الاجتهاد يعني ايه يعني التعب يعني المثابرة انما لما الواحد يحب يريح نفسه ده الحقيقة ضد مبادئ المسيحية وضد مبادئ اي عمل انت لما تلاقي عندك موظف يحب يريح نفسه انت بتبقى تعبان منه لانه ما بيفكرش غير يريح نفسه طب ده هيتعبك جدا في الحياة المسيحية كده اللي هيفكر في راحته على الارض كتير مش هينفع يبقى مسيحي يقول من فمك أدينك أيها العبد الشرير عرفت أني إنسان أخذ وأحصد ما لم أزرع طب ما حطيتش فلوسي عند الصيارفة ليه كنت عملت أي اجتهاد أي محاولة فالاجتهاد يعني سلوك مسيحي أساسي في الحياة المسيحية وفي الشغل التدرج والطموح إذا كان الكلام ده في الحياة العملية والع... وال... يعني الدنيا الحقيقة دي قاعدة كتابية إن أحسنت أفلا رفع قاعدة كتابية إنك كل ما تحسن كل ما تلاقي في رد على تعبك ده أحسنت يعني بتبقى أحسن بتعمل حاجة أحسن من قبل كده بتتفوق على نفسك وعلى أدائك عندك طموح تتقدم كويس دي حاجة ربنا حاططها فيك وبيشجعك عليه في كل المجالات عاوزين الصلاة في الصيام ده أحسن من زمان عاوزين نصوم الصيام ده أحسن من زمان عاوزين لما نقرأ نقرأ أحسن من زمان لما نخدم نخدم أحسن لما نشتغل نشتغل أحسن وقصاد ده كله في دايما رفع يبقى رفع في المستوى الروحي ورفع في المستوى الاجتماعي ورفع في كل حاجة من مبادئ العمل الكتابية الصدق آية جميلة قوي يا ريت نحفظها ونفكر فيها كتير لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب يعني ايه في ناس تشتغل بخدمة العين يعني طول ما رئيسك باصص عليك مضطر تشتغل أول ما يتدور زي نظام الامتحانات في في مصر أول ما المراقب يدي ظهره تلاقي كل اللجنة حاجة تاني أول ما يبص عليهم تلاقي الدنيا دي اسمها خدمة العين يعني أنت بترضي الناس الحقيقة أنت ده معناه عدم إيمان لأنك مش شايف عين ربنا انت عبد للمسيح عين المسيح عليك الناس كلها زوغت انت ما بتزوغش لان الموضوع مش مدير وادارة الموضوع ضميرك الناس كلها بتاخد حاجات مش حقها انت ما بتقدرش مش لانك ما تقدرش لا لان جواك يمنعك انت عبد للمسيح عاملين مشيئة الله من القلب هتقول ده انا هبقى مغفل الحقيقة خليك مغفل في الدنيا بس ادخل السماء او خليك مغفل عند الناس وخليك قديس عند ربنا الناس دول مش هينفعوك بعد كده والحقيقة مش هتبقى مغفل ولا حاجة لان في آية تانية بتقول الرجل الامين كثير البركات يمكن الدنيا ما تديكش كتير لكن ربنا هيغرقك لان الامانة عند ربنا توزن كتير يمكن ما توزنش في الدنيا يمكن الناس تقول لك ما, ما كله بيسرق انت اللي مش هتسرق لا ما تسرقش لان انت باصص لايد ربنا مش ايد الناس هم هياخدوا حاجات من ايدين الناس انت عندك ايد اغلى من كده عاملين مشيئة الله من القلب فاللي بيحكمك قلبك مش عينين الناس مبدأ كمان من أخلاقيات العمل التدقيق يمشي شوية زي الأمانة يعني ايه يقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق النهاردة معروف انه أغلب الأشغال فيها كرواتة الهندسة كروتة والمحاماة كروتة والطب كروتة والصلاة بقت كروتة وشغلان طبعا ده يتنافى مع من القلب والأمانة التدقيق يعني تبقى مدقق في اللي بتعمله عاوز تطلع أحسن حاجة لأنك بتعملها كأنك بتعملها لربنا فاسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء إذا كان الواحد حكيم يعمل الحاجة الصح أفضل ما يمكن طبعا ده هينجحه جدا وهينجحه عند ربنا بالأولى مبدأ كمان اللي هو الجزاء يعني إيه في مقابل لتعبك وإن كان ده يمكن رسالة لأصحاب الأعمال أكتر لأنه للأسف في أصحاب أعمال ما بيحاسبوش الناس اللي عندهم على قد تعبهم بيحاسبوهم على قد يا إما مكسبهم يا إما سعر السوق يعني يقول لك إيه هو العمل النهاردة تمنه رخيص أدفع ليه أكتر من اللي حواليا يشتغل ويعدم العافية وياخد 300 جنيه يا عم 300 جنيه ما تأكلش ما تعيش النهاردة أنا مالي كل الأشغال بتدفع كده تدفع كده بس انت عندك ضمير ان ال 300 ويشتغل 8 ساعات ويعرق كل يوم 6 ايام حرام لانه مش هيقدر ياكل بيته ب 300 يعني عامل اللي عليه فهنا لما تحسب كيف تجازي الآخرين جازيهم بضميرك كمان مش لأن ربنا بيعمل كده فالنهاردة للأسف أصحاب الأعمال ساعات بيبخسوا حق الفعل يعني بيظلم لأنه يقول لك ما هو السوق نايم أو أنا ما كسبتش كتير هو الحقيقة هو ذنبه إيه أنت كسبت أو ما كسبتش هو عمل اللي عليه ياخد حقه دي قدام ربنا مهم احنا بنقولها بس دي مش ل... مش هتقولوها في العشوائيات دي بنقولها للي بيصرف معلمنا بولس يقول من تجند قط بنفقة نفس يعني ما ينفعش واحد يصرف على شغله يعني واحد بيشتغل موظف عندك هتخليه يدفع من جيبه ازاي مش حرام عليك ما هو لازم كمان شغله يصرف عليه على الاقل من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل يعني يبقى صاحب العمل قال ايه حرج على الموظفين ان هم يستخدموا التليفونات خالص ما هي نفس الكلام مش للدرجة دي لما تلاقي واحد مستهتر بيتعامل بالتليفون غلط ساعة وساعتين حاسبه انما يبقى من يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل يعني اللي بيشتغل في حقل لو هو بيشتغل مد ايده وخد عنباية هتحاسبه ده كلام الإنجيل خلي بالكم يعني إذا صاحب العمل لازم يدي فرصة للناس تبقى مرتاحة وهي بتشتغل برضه أو يقول إيه من من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل لعلي أتكلم بهذا كإنسان لحسن حد يقول له ده كلام السوء يعني كلام البشر قال له لا أنا جايبها من نص الشريعة فيقول أليس الناموس يقول لا تكم ثورا دارسا يعني الطور لما يدرس ما يكممهوش ليه وهو بيدرس ويشتغل عاوز ياكل ياكل من الأرض فما ينفعش تكممه وهو بيشتغل مش للدرجات ده معناه من أخلاقيات العمل في المسيحية نعم الجزاء تبقى أمين في محاسبة من يتعب ما تقولش أنا كسبت كام أو السوق شكله إيه شوف الشخص ده تعب قد إيه ربنا بيحاسبنا كده كل واحد يأخذ أجرته إيه حسب تعبه حتى لو ما كسبتش نفوس يقول لك أنت تعبت تعال خد أجرك السماوي على تعبك تقول له يا رب ما عرفتش أجيب لك حد يقول لك أنا ما ببصش كده أنت تعبت معايا تاخد حقك كامل أنا كسبت من وراك أو ما كسبتش دي قضية تانية من مبادئ العمل في المسيحية المشاركة أي عمل ينجح في الدنيا النهاردة محتاج عمل جماعي أو تيم ويرك وعندنا أزمة في مصر الفراعنة هنا ما بيعرفوش يشتغلوا فريق كل واحد عايز يشتغل مع نفسه من مبادئ المسيحية البسيطة ان احنا نحب بعض ونبقى أعضاء في جسد واحد ده لو أي مسيحي حقيقي هيبقى أنجح عضو في أي فريق تاني أي مسيحي حقيقي يبقى أنجح عضو في أي فريق لأنه متبرمج يحب أخوه ويحترمه ويقدر دوره ويعرف يتفاهم معاه ودي بتاعتك ودي بتاعتي ويبديه على نفسه مبادئ مسيحية طبيعية فعشان كده المسيح الحقيقي ده لقطة في الشغل لأنه متبرمج بقول لكم على العمل الجماعي احنا هنا بنشتغل مع بعض في حد يقدر يستغنى عن أخوه ما ينفعش فريق وفي كل حاجة كده يقول ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله يعني ما تفرقش مين جاب الجون يعني مش دي الفكرة ما بيفرقش اللي بيفرق الحقيقة ان احنا كلنا نجحنا مع بعض الغارس والساقي هما واحد مع المشاركة الجميلة قوي كله بيدوب في بعضه ومش بيبان مين اللي عمل ايه لكن كل واحد ياخذ اجرته حسب تعبه التحفيز على العمل التحفيز يعني ايه ده بقى دور اساسي الخدام انبا برافو جزء من رسالتكم في اي بيت مع اي شاب انك تحفزه على العمل ما تقولوش كلام روحي بس وفي ازمة او مصيبة ساكتين عليه انه بينام طول النهار وبيضيع اليوم ما ينفعش انت خادم اب ام خايف على ابنك التحفيز على العمل يبدأ برضه بفكر كتابي ربنا لما عمل آدم وحواء ما سابهمش عواطلين قال لهم ايه املأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر يعني كان في دور مع انه مش متعب لكن كان في شغلة كده تتعمل بعد السقوط بقى الشغل متعب انما قبل السقوط في شغل بس مش متعب فاهمين الفكرة دي يبقى من الاول الانسان اتخلق يشتغل يعني آدم في الجنة وقبل السقوط كان في شغل شغل صحيح خفيف وحلو بس شغل مش قاعد فاضي كده بعد كده قال له بقى ايه بعرق جبينك تأكل خبزك لأنه الشغل اتكسر زي ما كل حاجة حلوة اتشوهت بالخطية حتى جمال الشغل اتشوه شوية بالخطية وبعدين الجامعة يقول إيه سليمان يقول هو ذا الذي رأيت أنا خيرا الذي هو حسن أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه يعني حاجة حلوة ربنا حاططها للناس يتعبوا عشان يستطعموا اللقمة بعد كده وفعلا لما تشوف واحد يعني فاعل أو فلاح يش أو يتعب وبعدين يقعد يشرب كوباية الشاي ولا ياكل لقمة تلاقي نفسيته سعيدة لأنه حاسس أنه يستاهل اللقمة عنده إحساس داخلي أنه تعب وشقي فدلوقتي بياكل من تعب ولما يدخل برغيفين عيش لأولاده فرحان رافع راسه جايب أكل لعياله فربنا بيقول له شاطر حقك كده انا عاملك تفرح بدي حاطط في ضميرنا ربنا ان الواحد يفرح بانجازاته دي مش غلط طالما فيهاش كبرياء دي مش خطيه يقول رأيت أنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان بأعماله إذا غياب العمل يضيع الفرح لأن ذلك نصيبه لأنه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده يعني على قد يومه يشتغل ويفرح به حاجة مهمة قوي إذا كان ربنا حاطط مبدأ يجازي كل واحد حسب عمله إزاي ما نشتغلش ده إذا كان الجزاء في الدنيا يبقى الجزاء كمان في الآخرة على الأعمال عشان نحفز على العمل مش كفاية نتكلم بس يا جماعة يعني مش كفاية نقول كلمتين زي اللي أنا بقولهم كده لازم كخدام نجتهد أن نوجد مجالات عمل ونشكر ربنا عندنا لجنة توظيف وناجحين ومجتهدين جدا وعاملين فرص كتير قوي يعني للأسف بقول 70% من الفرق بتاعتنا ما, بيخد... ما بيتعاملوش مع لجنة التوظيف حاجة محزنة يعني عندنا منافذ توظف ولادكم طب ليه ما بتتعاملوش ده انا متصور دول مش هيناموا من كتر الشغل تقول مش ما بيشتغلش طب ما دورتلوش ليه على شغله دي ألف ب إيجاد مجالات عمل إيجاد مجالات تدريب يعني إيه بما أن أحد الأسباب مستوى الشخص نفسه ضعيف يبقى أي مجال هيبخسه طب ما نعلى بمستواه ما نعلمه شوية كمبيوتر ما نعلمه يكمل تعليمه ما نعلمه حرفة ويطلع شاطر في حرفته عشان لما ينزل الشغل يبقى متميز ده, ده جزء من رسالتنا حط قدامه أمثلة وقدوة ناجحة لأنه من أكتر الحاجات المؤثرة أنك تحط قدام الناس مثل ناجح يعني لما بيكون عندنا في المناطق الفقيره شاب كمل تعليمه وخد شهادة جامعية احنا بنفتخر بيه جدا وبنبقى عاوزين كده نلففه المنطقة كلها عشان نوريهم واحد وسط الظروف الصعبة جدا مش خلص اعدادي وثانوي خلص جامعة وطالع شاطر وواقف على رجليه بالرغم انه كان ساكن في عشة وكان ظروفه ضيقة وكانت وكانت ده يشرفنا كلنا ويدي مثل حلو لانه قدام الشباب اهو واحد في نفس الظروف نجح وصل اللي وصل خلق مشاريع ناجحة إذا ما كانش في فرص توظيف طبيعية طب ما نعمل مشاريع كبيرة صغيرة أيا كان نوعها المهم يبقى في نوع من الشغل اللي, اللي يتعب فيه الشخص ويلاقي مقابل برضه في التحفيز على العمل لازم نوقف مساعدة العاطلين أو الباطلين طالما اطمنا انه ليس عن عدم اقتدار انما عن عدم اراده يعني لو اتاكدت ان اللي قدامي ده مش عاوز يتعب انا بقول لك بضمير صالح ما تطلعش مليم حتى لو قال الكنيسة بتظلم وحتى لو قال ابونا بيعمل ما تطلعش فلوس هو اللي مسؤول قدام ربنا عن نفسه مش انت انت جبت له فرصة عمل ما تدلوش فلوس في ايده ابدا هتعطله اكتر وهتقدم صورة مشوهة للمجتمع فجزء من تحفيز العمل انك توقف الامدادات لغير مستحقيها وانتوا ساعات بتزعلوا مننا لما بنعمل كده تقول الامين قلبه جامد مرضاش يتجاوب مع المشكلة دي هو مش متجاوب لانه شايف ان اللي قدامه ممكن يعمل حاجة مش عاوز يعملها فبيتدلع هيدلعه اكتر ليه وهنا بنفس المنطلق ما بنساعدش ابدا يكون حد كتب على نفسه كمبيالة او دخل في مديونيات ليه اللي بيعمل كده هو مش عاوز يتعب فراح استلف له ألف جنيه وكتب على نفسه ورقة وملوش دعوة بقى هيسددها ازاي جت بقى المحكمة والمشاكل يجي يصرخ للكنيسة الكنيسة تطلع الألف تاني يوم يبقى عليه عشر تلاف دي شغلانة لذيذة قوي هتقول بس هيتسجن أقول لك صدقني ساعات يكون السجن هو اللي هيصلح حاله مضطر أقول لك كده هل أنت اللي خليته يتسجن ما تخافوش دي مش قسوة مننا يا جماعة معلش لأن ربنا في, في الإنجيل قال أن ربنا حاطط نظام في الدنيا والسياف معاه سيف عشان يمشي قانون الله يعني احنا بنحترم القانون والحكومة لأنها ليها دور في ردع الوحشين طب ده إنسان وحش ماشي غلط تمنع عنه العقاب كأنك بتمنع عنه التأديب إذا منعت عصاك عن ابنك قد يموت يقول كده سفر الأمثال دي عصاية طب وماله ما يمكن العصاية دي تخليه طول العمر يجتهد مش هنسيب مراته وعياله يجوعوا أبدا خلي بالكم احنا لينا عين تانية بتراعي وتستر وتلم إنما هيقعد يعيط ويقول لي اديني فلوس تأكد إنه تاني يوم هيستلف تاني ده اللي بيحصل دايما فما تخافوش من اللي احنا بنقوله ده لأنه دي حكمة هنصلي إن ربنا ينجيه لكن لازم كل حاجة تتحسب كويس طبعا حل جذري للتحفيز على العمل انه ننمي الناس روحيا واجتماعيا لو اللي قدامي ده بيخاف ربنا لازم هيشتغل ولو اللي قدامي ده شاطر متفوق في اي حاجة لازم هيلاقي شغلة شغلة كويسة قوي مجالات العمل طبعا مش موضوعنا في مجالات في الحكومة في المؤسسات في أعمال خاصة في توظيف بأشكاله في عمل حر في حرف في أشغال يدوية صدقوني احنا عاوزين أفكار جديدة لكن الأشغال مش قليلة الأشغال مش قليلة حرة أو غير حرة موجود منها كتير قوي آخر حاجة دور خدمة الأنبا براهم عشان نختم بقى ويبقى كلامنا عملي أنا من نفس الموضوع ده يبقى كده شغلنا السنة دي ويبقى فارق معانا كل واحد بيدخل بيت حاطط في دماغه أنا مش عاوز البيت ده يكون متواكل أنا عاوز اللي يقدر يشتغل لازم يشتغل واللي لا اللي يقدر يدرس لازم يكمل تعليمه دول مبدئين مهمين قوي اللي يقدر يدرس يكمل تعليمه واللي يقدر يشتغل لازم يشتغل ده قبل الأكل والشرب واللبس وأي حاجة فإحنا كلنا محملين بالرسالة دي يا جماعة ده خلاص عيالنا خلاص ولادنا دي مسؤولية قدام ربنا فمحدش يفتكرها انها حاجة مش مهمة والحكاية مش عاوزة وعظ عاوزة تشجيع وعاوزة توجيه تاني حاجة الخدمات المهنية والتعليمية ليها أولوية عندنا كخدام أم براو فرق دروس محو الأمية فرق دروس التقوية للشباب الفرق اللي بتعمل بتعلم صنعة إعداد الخدام إعداد خدام تنمية كل مجالات التنمية والتثقيف لها أولوية لأن ده بيغير دماغ الناس يطلع لنا ناس أحسن كتير مجتهدين بيشتغلوا بينجحوا مسؤولين نوجد فرص عمل كل فريق مفروض يبقى عنده عضو أو أكتر جوه الفريق شغلته خدمته توظيف وكل الفريق يصب عنده يا أستاذ فلان لقيت واحد النهاردة ما بيشتغلش قول لي أعمل إيه يسألك يا تقدم استمارة وتشوف ظروفه ايه ويجيب له فرصة واثنين وثلاثة لغاية ما يشبطه في الشغل مسؤولين كمان نبتكر ونبدع في في أفكار ومشاريع جديدة صغيرة أو كبيرة تناسب الناس ودي لازم من خلال الواقع ومن خلال الناس مش احنا قاعدين هنا نفكر لهم لا دي لازم نبقى وسطيهم وبنفكر معاهم ونساعدهم يبتكروا هم ويطلعوا أفكار أحسن مننا آخر حاجة نعالج كل المعطلات أي معطل لأي حاجة نقف نتصدر له في واحد عاوز يتسرب من التعليم وأبوه يقول لك اشتغل بلية وخلاص لا نقف معاه ونكمل تعليمه ونتحدى الحتة دي واحد ابتدى مشروع وبعدين ابتدى يتعثر نقف جنبه عشان يكمل المشوار وينجح فنعالج كل المعطلات ربنا يدينا يبقى لنا رسالة في النقطة دي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين